متعه فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت حلقة مهمة جدا حلقة بنخاطب بها الكل نخاطب بها كل مسلم نخاطب بها كل مصري على أرض مصر الغالية أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن نقول للجميع انتبهوا نقول للكبير والصغير انتبه نقول للشاب والفتاة انتبه نقول للعلماء وللدعاة ولطلبة العلم وللمنتسبين إلى العلم انتبهوا نقول لكل المصريين في كل مكان انتبهوا للخطر الشيعي الذي يهدد أرض النيل النهاردة مشاهدينا الكرام هنتكلم في أمور عديدة وبدعو ربنا مرة تانية أن ربنا يبارك في الوقت إن شاء الله ونحاول أن احنا نقرب المسافة بيننا وبينكم نقرب المسافة بين العلم وبين حضراتكم نقرب المسافة بين المعلومات اللي إن شاء رب العالمين ربنا يبارك في ضيوفنا ويعني يبارك في علمهم يا رب اللهم أمين يصل إلى حضراتكم بكل سهولة وبكل يسر إن شاء الله ولكن لابد من كلمة في البداية ونحن نقول عن هذه الحلقة وحلقات قادمة بإذن الله رب العالمين عن الخطر الشيعي الذي يحاصر أرض مصر الآن والبلد مفتوحة من كل النواحي من كل الاتجاهات من كل الحدود نقول يعني ما أردنا بهذه الحلقة أن نزيد الفرقة فرقة وأن نزيد من الشحناء والبغضاء وأن تعلو أصواتنا بسباب أو شتائم إنما أردنا أن نجمع من بعد فرقة وأن نؤلف من بعد شحناء لكي لكن نجتمع على منهج حق ونؤلف القلوب على ما يرضيه سبحانه وتعالى ها نحن نعرض بضاعتنا لكم لنكشف الحقائق ولنزيل اللبس وليتضح الغموض لعل الله أن يجعل قلوبا باحثة عن الحقيقة ترشد لها وتهتدي بها فنحن والله نوالي آل بيت نبينا ونقدرهم ونعطيهم حقوقهم التي أمرنا بها ونعلنها ونعلنها دائما ونرددها دائما بأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحبنا لآل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهيا بنا في حوار هادئ ومناقشة علمية تحتاج منا إلى إصغاء آذان وفتح قلوب وتبصرة أفئدة وكما تسمعون نريد أن نسمع منكم كما تسمعون نريد أن نسمع منكم لنصل في النهاية إلى رضوان الله تعالى الشيعة موضوع شائك الشيعة مجرد الكلمة ربما تستفز بعض الناس وربما تلفت أنظار بعض الناس ترى ماذا سيقولون وبأي لسان سيخاطبون إننا سنتكلم بلسان حق إن شاء الله إننا سنتكلم بلسان حق لأننا لن نتكلم إلا بكلام الحق سبحانه أو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام مشاهدينا الكرام هنبدأ في البداية بالترحيب لضيوفنا ومشايخنا اللي اللي مشرفينا في حلقة اليوم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم يا رب العالمين يسعدنا ونبدأ باليمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين دائما يا رب العالمين معنا في البداية فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال أهلا وسهلا سعداء بحضرتك أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو أهلا وسهلا أهلا وسهلا سعداء بحضرتك الله يبارك ربنا يبارك فيك منورين هنبدأ مع حضرتك شيخ أحمد وهنعرف الهدف من الحلقة إيه علشان نقرب من كل مشاهدينا الكرام ولكن قبل ما نبدأ مع حضرتك ونقول الهدف من الحلقة هنطلع نشوف مشاهدينا الكرام تقرير هنشوفه مع بعض من أجل أن احنا نتقرب أكثر وأكثر من موضوعنا اللي هنتكلم فيه وهنشوف ونتأكد من من الجملة اللي احنا قلناها والعنوان اللي احنا قلناه الخطر الشيعي بيهدد أرض النيل نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام
هل وصل المد الشيعي إلى مصر؟ سؤال نطرحه إبان ظهور المد الشيعي في عدة مظاهر احتفالية في مناطق متفرقة في مصر والتي كان آخرها زيارة الكوراني لمصر لإقامة احتفال الحسينية الشيعي إن أرادت أن تكون شامسا بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وحسين ومعاذ
سادة الكرام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وأبو الأحرار سادة الكرام نحن الآن في أحد مجالس العزاء التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة وتحديدا في منطقة الدقي
لا حبها ويشبي وغاب حبي المحترف عنده بتحقيقي الارباح يحسب المعتقد بالالباب رواد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما هذه المجالس هي استمرار للنهضة الحسينية الشريفة واستمرار لكربلاء واستمرار للمعاني واستمرار لوجود الإسلام أصلا فكما قال القائل إذا كان الإسلام محمدي الوجود فهو حسيني البقاء
الهندين ما بين الأصلار لا ينسى ولا يخفى من عيد وعلى كل جانب دينا تريد على مسيرة مولاي أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام نقدم دماءنا ل... لأن مصر في أزمة في الدماء فرأينا أن أبسط شيء نقدمه لمولاي أبي عبد الله وأحياء لاستشهاده عليه أفضل الصلاة والسلام نقدم قطرات من دماء ونسأل الله جل وعلا أن يقبلنا ونسأل رسول الله أن يقبل ونسأل مولاي أبي عبد الله أن يقبل فكل هذا في حب الحسين فالحسين هو الحب هو العطاء هو إحياء الإنسانية هو إحياء أمة فإن كانت الرسالة محمدية فالنهج حسيني قدمنا قطرات دماء نسأل الله قبولها لإحياء الأمة للفقراء للمستضعفين لطفل مريض لواحدة مريضة لواحد مريض بغض النظر مسلم غير مسلم أيا كان هذا إحياء لمولاي أبي عبد الله ونسأل الله جل وعلا القبول لفاجعة الطف حرارة لن تنطفئ في قلوب المؤمنين على مر الدهور ولذلك نجد السواد والدموع وإحياء هذه الشعائر المقدسة مواساة لرسول الله في عترته الطاهرة بالنسبة لمجلس العزاء في مصر له طبيعة خاصة لأننا ما إن ذكرت مصر حتى يذكر آل البيت أن المصريين محبين لهم مجالس العزاء تقام في مصر بالشكل لا يختلف كثيرا عن أي مكان أنك تعرف مكانة آل البيت عند المصريين سواء كانوا شيعة أو غير الشيعة وهذا مما يقصر الطريق أمام وجود آه، طريق مفتوح وسهل آه، لأتباع آل البيت بالانخراط في هذا السبيل سبيل الحسين عليه السلام
يا علي صوابني ظهري صبت علي المصايب شكترك حمال بظهري هموم واحزان ونوايب يا علي صوابني ظهري وصبت علي المصايب شكترك حمال بظهري هموم واحزان ونوايب حقي يا ابويا يا حيدر لو رديت اقعد وعاتب حقي يا ابويا يا حيدر لو رديت اقعد وحاسب روحي لك يا ابويا ضيعت الجراري ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون
الكوران الكوران الكوران الكوران يقول إنه لا قيمة في حفظ القرآن
القرآن القرآن تنتنون بحفظ القرآن ما ما قيمة حفظ القرآن ما قيمة حفظ القرآن ما قيمة حفظ القرآن
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم
الكوران يقول إن الصحابة مخنثون
اللي هذا الصحابي كان مخنث كان مخنث وهذا من السابقون الاولون يعني هذا هم يدخل الجنه شكرا نعم أخرجوا بالبخاري أخرجوا المخنثين وأخرج عمر أح- مخنثا منه نعم في صحابة مخنثين نعم نعم في صحابة مخنثين نعم نعم في صحابة مخنثين نعم
الكوران يقول إن أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما في النار
كونها زوجة الرسول ما أحد أفتى من المسلمين لأنها زوجة النبي تدخل الجنة لأنه صاحب النبي يدخل الجنة ما عندنا هكذا أبدا لم يفتي أحد لكن هؤلاء في قنواتهم يهرجون ضرب الله مثلا شوف ماذا يقول له عز وجل آه، أو كلهم يقولون آه، إن تتوبا إلى الله فقد آه، صغت قلوبكم إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك منهما تتوبا وتظاهرا معروف حصى وعائشة ثبت توبتها عنكم طيب الحمد لله لكن انظروا ماذا يقول الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين في سياق السورة واغلب عليهم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين لمن ضرب الله هذا المثل لحفصة وعائشة هذا واضح
الكوران يقول إن الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين
عجز فلما عجز معناه اللي يجمع الأمة هذا يكون أقدر من هذا أي منطق هذا المنطق الغربي المادي أن هذا عنده شعبية أوسع وهذا عنده شعبية أقل طيب النبي عجز النبي عجز طيب أكثر من هذا الله عجز الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين كفار موجودين الله عجز الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين الله عجز أن يجعل الناس مؤمنين
سب الكوران للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه
ومشاهير الصحابة كأنس وجابر أنس وجابر وأبي هريرة جابر ما نطعم به جابر نقبله أنس نعم إمامنا الباقر يطعم به يقول استحل الحكام العذاب تعذيب الناس بالسجون لكذبة كذبها أنس على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أنه دق, دق يد أحد بالمسامير بالحائط نعم هذا أئمتنا قالوا أهل البيت أولى من أنس وغير أنس
الكوران يكذب حديث رسول الله في العشرة المبشرين بالجنة
لكن تعال شوف لي ما تظن سعيد كذب على كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله قال أظن ظنا بل يقينا يقين عندي مو ظن هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله فبركوه لو العشر المبشرة كان بزمن عمر الحديث لو بزمن أبو بكر كانوا طلعوه طلعوه بعدين ليش ما احتجوا بذلك لأن لا وجود له
الكوراني يسب الصحابي الجليل أبا سفيان رضي الله عنه
كل مجموعة حديثية فيها مثلا مرة يا بخاري شوية أكثر مثل مسلم أبو داود مثلا عقد بابا باب المهدي ليش ما عقد البخاري لأنه يعني من من ذرية علي وفاطمة ما يحبهم ما يحبهم لو باب البخاري يقول آه عن آه آه عن زياد ابن أبي سفيان رضي الله عنه زياد ابن أبيه أو زياد ابن عبيد لأم سمية اللي أعطاها كسرى للحارث ابن كلدة هذا زياد صار أبو سفيان قال أنا هو رايح نايم مع أمه وأنت يا بخاري تقبل وتترك أبو عبيد زوجها زوجها الولد للفراش وللعاهر الحجر أبو سفيان عاهر أبو سفيان عاهر أبو سفيان عاهر أبو سفيان عاهر وقال زياد ابني وأنا مريت على الطائف وكذا وكذا
ردود فعل الشيعة الإيرانيين وفرحهم بعد زيارة الكوراني لمصر
حياكم الله سماحة الشيخ والتحية لك من غرفة الغدير المباركة وتهنئ لك طبعا زيارتك الموفقة لمصر وبناء أول حسينية في مصر هناك وعلى ذكر هذه المناسبة أسألكم سماحة الشيخ عن قول الإمام علي عليه السلام عن عباية الأسد عن علي عليه السلام أنه قال سمعت أمير المؤمنين وهو مشتكي متكئ وأنا قائم عليه قال لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا ولأخرجن اليهود والنصارى من كور العرب ولأسوقن العرب بعصايا هذه شكرا لأخينا الأخ ثائر وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام المروي عنه لأجعلن في مصر منبرا الشهداء أحياء عند ربهم الآن صيح يا علي يا علي يجاوبك أبو حسين والله يجاوبك أنا أتكلم عن عقيدة لما تقول يا علي يعني يا الله, إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لقد آن للسماء أن تفتح أبوابها وللجبال أن تزيغ حين تسمع داعيا يقول يا بدوي ويا دسوقي ويا حسين ويا علي ويا زين ويا عمر المحراب هم قد أشركوا فتعالى الله عما يشركون
والشيعة المصريون في نفس الوقت يعتمدون على إطلاق بالونات اختبار كل فترة من أجل قياس الرأي العام ومدى قبوله للظهور الشيعي مثل الإعلان الذي تحدثنا عنه عن افتتاح حسينية أو كما سبق من إطلاق الهجمات على التيار السلفي واتهامهم بهدم الأضرحة والحفل الذي أقيم للسيدة زينب الذي دعوا في نهايته لتنظيم مليونية للمطالبة بالدستور أولا وسرعة محاكمة رموز النظام السابق ولا ننسى أنهم أعلنوا عن أنفسهم بصورة كبيرة جدا بالشموع وشعارات لبيك يا شهيد يا حسين وضرب الصدور في احتفالية ميدان التحرير كما رفعوا الرايات وأذاعوا عبر مكبرات الأصوات القصائد البكائية عن استشهاد الحسين وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها التيار الشيعي بهذا الشكل وكادت تحدث الصدامات بينهم وبين الثوار في الميدان إن وجود حسينية أو عدم وجودها ما هو إلا بالونة اختبار جديدة للشعب المصري وعلى مدى قبوله للجماعة الشيعية التي تحاول أن تكون رقما يضاف إلى أرقام كثيرة وعديدة في الساحة المصرية من خلال استراتيجية واضحة توفي بأغراض إيران ومحاولتها الحثيثة للدخول إلى مصر وإضافة ارتباك جديد للمشهد المصري الأشد ارتباكا أردتم أن تكونوا شامة بين الورى واقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى واقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني مشاهد مقززة مشاهد تحتاج منا إلى وقفة تحتاج من كل مسلم إلى تدبر لما يحدث الأحداث اللي احنا شفناها والتقرير الرائع اللي احنا شفناه وهذا الكلام الخبيث اللي قيل وسمعناه واحنا بنعتذر لحضراتكم ان احنا يعني طلعنا لحضراتكم هذه النماذج وهذا الكلام اللي انتم سمعتوه ولكن لابد من وضع الحقيقة امام الكل لابد ان احنا نكشف كل شيء امام حضراتكم علشان نتأكد ان احنا كنا بعيدين علشان نتأكد ان احنا غبنا وبعدنا ومج- ومشتغلين ومشغولين بالسياسة والمرشحين للرئاسة وما يحدث في مصر من الحراك السياسي وتركنا البلد وتركنا الحدود مفتوحة لغاية ما شفنا هذه المناظر شيخ أحمد يعني لابد لك من كلمة في البداية آه، عما رأيناه يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني في البداية يعني آه، هاخد كلمة يسيرة آه، الأستاذ ملهم بدأ بها الكلام قال احنا مش آه، مش جايين عشان نثير خلافات نعم ولكن احنا جايين عشان نتكلم عن دين الدين بيطعن فيه الآن من كل مكان إذا حبينا نوصف آه، ما يحدث الآن أمامنا فلن نجد أفضل من توصيف سلفنا لهذه الفرقة الضالة المنحرفة آه، روى الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتاب آه، تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني رحمة الله عليه صاحب السنن بيقول لما جاء الرشيد بشاكر رأس الزنادقة شاكر ده كان رجل من الرافضة وراجل تقيل جدا يعني لما جاء الرشيد ب- بشاكر رأس الزنادقة فقال له لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض طعن في الصحابة قال لأننا إذا أبطلنا الناقل أوشكنا أن نبطل المنقول إذا إحنا الآن ما بنتكلمش على فرقة ضالة ولكن إحنا بنتكلم على أفراد أو أحوال أو مجموعات يحاولون من وقت لآخر إسقاط هذا الدين نفس الكلمة دي قالها الإمام الرازي رحمة الله عليه لما قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك لأن القرآن حق والسنة حق وإنما نقل إلينا القرآن والسنة من طريق هؤلاء فمن طعن بهم إنما يريد القرآن والسنة يبقى إذا أنا بتكلم الآن عن دين يحاول الرافضة اختراقه عن طريق الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم هذه جزئية فسقوط القرآن والسنة ده هيوصلنا لجهة تانية ألا وهو سقوط الدين ككل ومع ذا- و- وسقوط الشريعة نعم عشان كده كان الإمام السرخسي رحمه الله يقول إيه إنما وصلتنا الشريعة عن طريق نقلهم فمن طعن فيهم فهو منابذ فهو ملحد منابذ للدين أراد أن يسقط شريعتنا الإمام النسائي بيقول كلمة جميلة جدا بيقول الإسلام كالدار أي بيت له باب من اقتحم الباب دخل البيت صح كده وأصاب أهله بسوء نعم فالإمام النسائي رحمة الله عليه صاحب السنة يقول الإسلام دار بابه الصحابة فمن طعن فيهم فاعلم أنه يريد الدار ده عايز الإسلام ككل يبقى واحد ده, ده دول مجموعة من الناس من البداية احنا جايين هنا عشان نقول احنا بندافع عن دين ادي واحدة اتنين جايين بندافع هنا عن شريعة ثلاثة احنا جايين ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وآل البيت الإمام مالك رحمة الله عليه وهو بيتكلم على هذه الفرقة الضالة المنحرفة المجرمة الخبيثة آه، كان بيتكلم على هذه الفرقة من باب أن هؤلاء بطعنهم في الصحابة هم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام مالك رحمة الله عليه هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في رسول الله ولكن ما استطاعوا ده كانوا لا عايزين يوصلوا للنبي صلى الله عليه ولكن ما استطاعوا لمقامه صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس فطعنوا في صحابته حتى يقال كان رجل سوء النبي كان رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون لكان أصحابه صالحين يبقى إذا أنا النهاردة وأنا جاي في لقاء زي ده أنا جاي رافع راية الجهاد جهاد اللسان جهاد على فرقة إنما أرادت هدم هذا الدين هدم هذا الدين بكل أركانه بكل دعائمه صحابة ودين وقرآن وسنة كما سيتبين لنا الآن نعم وعايز أقول الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كان بيقول إن الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين بهؤلاء الصحب الكرام جعلهم أعوانا لنبيه صلى الله عليه وسلم في نصرة هذا الدين فوجب على طلبة العلم إذا ظهرت هذه الشرذمة شرذمة الرافضة الشيعة أن يظهروا الحق فيتكلموا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببث فضائلهم بين الناس ثم ذكر فضائح هؤلاء احنا جايين النهاردة مش عشان نزود المسألة فرقة أصلا هم اللي بدأوا بالفرقة احنا جايين النهاردة ندافع عن دين جايين النهاردة نأصل لفكرة احنا حرس حدود على هذا الدين إذا حرس الحدود ده في يوم من الأيام نام للحظة من اللحظات خلاص البلاد أصبحت مفتوحة يدخل العدو من أي مكان أنا جاي النهاردة أقول أنا هو موجود وكل الشعب المصري يقيني بعد ما رأى مثل هذه التقريرات الكل من النهاردة يقول إحنا دورنا إيه وعايزين نعمل إيه وده يكون دورنا إن شاء الله بإذن الله في بإذن هذا الله رب العالمين دكتور شهاب يعني بعد كلام الشيخ أحمد وبعد ما رأيناه بيتضح لنا زي ما بقول إن البلد مفتوحة إن هذه الأحداث حدثت في مصر المشاهد اللي احنا شفناها تمت في مصر وفي منطقة الدقي وفي أيام الأيام الماضية يعني لم يحدث منذ سنوات ونتكلم عن ماضي وإنما نتكلم عن حاضر وعن أيام سابقة ونحن في غفلة ونحن في غيبة عما يحدث في مصرنا الحبيبة لابد من كلمة في البداية أيضا عن حقيقة الشيعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا صلى الله رسول عليه الله وسلم.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ومن والاه أما بعد حقيقة الشيعة أنهم كل من يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينفذ تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي أراد حين قال صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي وحين قال ارقبوا الله في محمد وآل بيته يعني الشيعة لها وجهان وجه باطل ووجه حق وإن شئت فقل الشيعة لها فريقان فريق بحق وففري- وفريق ببهتان أما الفريق الذي يسمى بشيعة النبي عليه الصلاة والسلام وشيعة علي بن أبي طالب وشيعة آل البيت فعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رأسهم عمر بن الخطاب على رأسهم عثمان بن عفان ثم من بعد ذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم ونحن نحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فمن آل محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد صلى الله عليه وسلم هم ذرية الحسن والحسين وقد قصروها على الحسين فقط وأخرجوا الحسن من ال- القسمة أو الحسبة لأنه نطق بالحق في يوم ما هم آل علي رضي الله عنه الحسن والحسين أبناء فاطمة الزهراء كذلك أبناء عبد الله بن عباس يعني نسل العباس عموما سواء بقى الفضل بن العباس أو عبد الله بن عباس هم هن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بعد كده يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لكن قصروا ذلك على الحسين وليتهم قصروا ذلك على الحسين فقط بل على الفرع الفارسي من نسل الحسين نعم إذا هي مسألة بحق لكن استخدمت بباطل معنى الشيعة النصرة التأييد من منا لا يؤيد عليا رضي الله عنه من منا لا يؤيد الحسن من منا لا يؤيد الحسين إن واحدا منا لو سب عليا رضي الله عنه أو انتقص أو سب الحسن أو الحسين أو انتقصهما أو قال بفسقهما أو بكفرهما إما أن يكون هذا القائل كافرا أو فاسقا على حسب حال قوله فنحن أد أحب الناس لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأدعى الناس قبولا لهذا الحب لكن الإشكال ظهر في تلك الفرقة المارقة التي تشكلت على يد عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي تمظهر بالإسلام ثم ادعى ألوهية علي بن أبي طالب وأشاع في بلاد الإسلام ما أشاع من العقائد الضالة فأصبح عندنا فريق يسمى بالشيعة أي الذين يحبون عليا وينصرونه فقط ده المعنى اللي أنا وانت عليه واللي أي حد بيحب علي رضي الله عنه آل البيت يكون عليه اسمه شيعة بالمعنى ده ده مثلا سيدنا أحمد بن حنبل سئل عن بعض الرواة فقال ثقة أحمد بن حنبل ده إمام أهل الإيه؟
نعم.
السنة والجماعة سئل عن راو فقال ثقة قيل إنه يتشيع كان كلمة التشيع هنا حب آل البيت يعني الواحد يبالغ في حب آل يبالغ في فرق بين المبالغة والغلو نعم.
الغلو ده شطط ده واحد هينحرف هيأتي أفعالا منكرة يبقى يبالغ قال وما أصنع لرجل يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالك لو إن مسألة التشيع لعلي تقتضي فقط إن هو بيقدمه على سيدنا أبو بكر وعمر والله العظيم كنا ممكن نقول ماشي بس مع الإجلال لمن؟ لأبي بكر وعمر احنا أهل السنة والجماعة نقول أبو بكر وعمر عثمان علي ثم باقي العشرة وهذا الترتيب كان في عهد النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام.
كما في حديث ابن عمر والوحي ينزل يعني استقر ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلي واحد قال علي رقم واحد وبعد كده أبو بكر وعمر عثمان علي عثمان آه، بقية العشرة هعذره فقط هو عمل ايه قدم سيدنا عليا لحبه إياه أكثر من غيره لكنه لم يسب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا باقي العشرة ولا باقي الصحابة ده اللي احنا بنسميها يا أستاذ ملهم الشيعة المعتدلة مم.
ده معنى الاعتدال في التشيع فقط مجرد ان هو بيقدم سيدنا علي رضي الله عنه إنما الغلو بقى يقدم سيدنا علي وينتقص شوف ينتقص يعني ده التعبير دقيق ينتقص أبا بكر وعمر يعني إيه ما بيقولش إن هم كفرة ولا فسقة يعني يحاول يلاقي أي حاجة فيها منقصة كده يجيبها اه بالك لو قال بقى بكفر أبي بكر وعمر ده ما اسموش شيعي ده اسمه رافضي اللي هم قالوا, قالوا عنهم ايه أكذب الخلق ولا كرامة لهم أقول لك حاجة تحير بيقول لك إن إحنا أهل السنة والجماعة ضد آل البيت علشان كده إحنا ما بنرويش في كتب الس... البخاري ما رواش عن ال... عن ال... عن آل البيت مسلم ما رواش عن آل البيت الكتب الست عندنا بقية الأربعة بقى أبو داود الترمذي النسائي، ما رواش عن آل البيت هقول لك أرقام دلوقتي فكرني بيها واكتبها عند حضرتك هثبت لك إن مرويات أهل البيت في كتبنا نحن أهل السنة في الكتب الستة البخاري مسلم والسنن الأربعة أكثر من مروياتهم في أوثق مصادرهم بالأرقام سنأتي إن شاء الله يقول لك ان احنا ما بنخرجش عن الشيعة لا احنا الشيعة عندنا انواع في شيعة معتدلة في شيعة غالية في ناس خرجوا من التشيع الى الرفض يعني دين اخر غير دين الاسلام هو اللي احنا شفنا المناظر بتاعته دلوقتي الشيعة الرافضة الشيعة الرافضة اللي هم موجودين في ايران وكثير من اهل العراق المتمشيعين ه- يغلب عليهم الرفض ويريدون نشره في مصر بكل قوة وهو ده اللي هم اللي موجودين في مصر من الشيعة الذين يسمون هم ما اسمهمش شيعة لازم نقول عنهم ايه آه.
رافضة كلمة الشيعة اتظلمت معاهم لازم نقول عنهم الشيعة الرافضة آه، ما اسمش شيعة برضه اه اصل كلمة الروافض شيعة فيها حلاوة اه فيها لها طلاوة وإن من شيعته لا وإن من شيعته لإبراهيم نعم.
مثلا مم.
كلمة شيعة فيها مناصرة إحنا شيعة آل البيت يعني إيه نؤازرهم ونناصرهم ونؤيدهم ونحبهم ونترك نعم.
هم رافضة هم دين آخر غير دين الإسلام مم.
البخاري روى عن بعض الشيعة البخاري روى عن بعض الشيعة لكن الشيعة الذين لا يتصفون بالدعوة إلى بدعهم أما الذين يستحلون الكذب ده دينهم الكذب الجماعة مم.
بتوع الحسينيات دول دينهم الكذب وهيجي دلوقتي أنا عايز أقول لحضرتك بتقول إن إحنا انشغلنا بالرياسة اه وحضرتك أزهري بقى وبتحب الأزهر نعم طبعا ده كتاب اسمه بيان للناس من الأزهر الشريف اه حول بعض الفرق الله يرحمه الشيخ جاد الحق عليه جاد الحق.
عليه رحمة الله الله يرحمه والكتاب مطبوع في مجلدين وأكيد أنت عارفه نعم بيان للناس نعم.
شوف الشيخ جاد الحق الله يرحمه ومن قبله عندنا الشيخ حسنين مخلوف وعندنا الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق الله يرحمه والدكتور عبد المنعم النمر والد- والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر نعم.
الأسبق كلهم قالوا عن الشيعة بس احنا ما بنقراش مم.
هم الجماعة الرافضة بيقرأوا الجماعة الرافضة مش بيقرأوا بس وبينشروا عاملين غزو بالكتب آه.
وغزو بالمواقع وغزو بالفضائيات إنما احنا عندنا فضائياتنا معظمها ايه فضائيات أهل السنة معظمها ايه عد لي القنوات الإسلامية كده الله يكرمك نعم وابدأ بقناة الرحمة الرحمة الحكمة الناس الحافظ الحافظ.
الخليجية آه.
طب هتخش على المجد وكم قناة يعني قنوات معدودة طب عد القنوات الشيعية هتعد لحد بكرة.
كثيرة صحيح وكل واحدة لها هدف مم.
وكل واحدة لها محور ما بيكرروش نفسهم فأنا عايز أقول ده لك إن محتاج أمر كبير من أجل التنسيق من الأزهر بين قال كلمته في القنوات.
الشيعة نعم الأزهر قال كلمته في الشيعة آه.
وقسمهم لأقسام وقال لك في شيعة زيدية اللي هم في اليمن طب أقرب هتيجي إلينا نقول نقول علشان آه.
ننتقل للشيخ أحمد في مسألة القرآن نعرف عشان بس نؤصل المسألة شوف اللي مكتوب بقى تحت نعم.
إشراف فضيلة الشيخ جاد الحق الله يرحمه شيخ الله الأزهر يرحمه الأسبق نعم يا ريت كل مشاهدينا يركزوا في الكلام اللي احنا هنسمعه الآن في كتاب بيان للناس من الازهر الشريف عشان احسن يقول لك ان احنا متعصبين ومتطرفين ووهابيين وسلفيين ومتشددين و... لا احنا مع الوسطيه احنا ازهريه ولابسين العمه اهو.
ونعتز ونفخر بذلك ونموت على ذلك ان شاء الله عز وجل في كتاب بيان للناس من الازهر الشريف جزء 2 صفحه 12 ل 18 خد بالك لأن هم مركزين دلوقتي معانا وبيكتبوا كلمة كلمة فاحنا بنقول نعيد المرجع مرة أخرى آه، دكتور شيخ.
بيان للناس من الازهر الشريف باشراف الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله عليه الجزء 2 من صفحة 12 ل 18 قال الشيعة هم أتباع سيدنا علي رضي الله عنه والموالون لآل البيت والمسلمون جميعا مأمورون بحب آل البيت وتكريمهم وقد وردت في ذلك عدة نصوص منها قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات وقوله ارقبوا محمدا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في أهل بيته غير أن بعضا من المسلمين اشتد حبهم لسيدنا علي وذريته وتغالوا في تكريمهم لدرجة أن بعضهم شوف بقى الشذوذ اعتقد ألوهية سيدنا علي رضي الله عنه وهي الفرقة الغالية من السبئية أتباع عبد الله بن سبأ وغيرهم الذين قالوا لعلي رضي الله عنه أنت أنت قال ومن أنا قالوا أنت الخالق البارئ فاستتابهم توبوا إلى الله ارجعوا إلى رشدكم فلم يرجعوا فأوقد لهم نارا ضخمة وأحرقهم فيها لكن سيدنا عبد الله بن عباس استنكر عليه أنه أحرقهم وقال آه، إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار قال علي لو بلغني هذا ما أحرقتهم كان عاقبهم بعقوبة ومنهم أي من الذين غلوا في التشيع من قال إنهما شريكان في النبوة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي وقالوا إنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص الجلي أو الخفي نعم.
يعني مين الأحق بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه ده ده هيترتب عليه كلام كبير صحيح.
النص الجلي يعني الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خلوا علي الخليفة من بعدي ولحد دلوقتي ما طلعوناش النص ده مم.
أو نص خافي يعني إشارات معنى كده ان هيقولوا ان ابو بكر وعمر مم.
اغتصبوا الخلافه من مين من علي من علي والله انا سمعت الدكتور اسمه احمد كنعان على قناه اسمها الانوار الشيعيه اقسم برب الكعبه شاهدت انا كان ممكن اشك وانا بقرا بيقول يا جماعه بيقولوا لنا انتوا بتلعنوا ابو بكر وعمر ليه يعني بيقول وهنجيب الكلام ده اللهم لعن ابا بكر وعمر ده دعاء عجيب لما تسمعه اقسم بالله تخر الجبال هدا من هذا الدعاء طب بتلعنهم ليه يقول لك ده ربنا اللي امرنا بلعنهم ربنا امر بلعن ابو بكر وعمر مم.
ازاي قال لك في سوره محمد صلى الله عليه وسلم ايه قال ايه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم انت شوف احمد كنعاني الكبير عندهم ده بيقول ايه بقى في العراق ده مات هو بيقول فهل عسيتم ان توليتم اي اغتصبتم الخلافه والولايه من علي وذويه مم.
لان بيقول لك تولى يعني اغتصب الخلافه انما ولي يعني تعين في الخلافه تمام نكمل واصلا هي هل عسيتم ان توليتم توليتم معناها ايه اعرضتم عن اوامر الله تولى يعني اعرض انت شوف التحريف ثم يقول شيخ الازهر الله يرحمه واعتقدوا ان الولايه والامامه على المسلمين لا تخرج عن علي ولا عن اولاده وان خرجت عنهم يعني اي حاكم يجي من غير ذريه علي فبظلم او بتقيه والتقيه دي هنشرح نقول معناه أشهر فرقهم الموجودة الآن خمسة الزيدية وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين لما دعا الشيعة لحرب الأمويين سألوه رأيه في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما فرفضوه أثنى على كانوا عايزين يكفرهم وسموا بالرافضة وهم أي الزيدية يوجدون الآن في اليمن ومذهبهم قريب من مذهب أهل السنة وهم وإن اعتقدوا أفضلية علي على أبي بكر وعمر أجازوا إمامة المفضول مع قيام الفاضل يعني ما بيغلطوش في سيدنا ع- آه، ابي بكر وعمر الاماميه ودول هم بقى اللي موجودين دول بقى اللي بيسموهم الاماميه الاثنا عشريه الرافضة الجعفرية وكل واحدة لها سر في التسمية ودول أخطر خلق الله على الإطلاق في بلاد أهل السنة والجماعة وهم الذين يقولون بإمامة اثني عشر من آل البيت بيبدأ بسيدنا علي ثم سيدنا الحسين ثم سيدنا علي بن الحسين ثم سيد حسن حسن وبعد كده الحسين الحسن الحسين علي بن الحسين امشي بقى في السلسلة لحد ال 12 اللي هو دخل في سرة من رأى اللي هو ابن هلال العسكري كما يقولون عنه يا- ال- الأئمة عندهم علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين إلى آخر مش هنقعد نسمي وهذه الطائفة منتشرة في إيران والعراق وسوريا ولبنان اللي هي الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية الرافضة أخطر خلق الله على أهل السنة والجماعة ولهم كتب كثيرة سوف نأتي على بيانها أثناء اللقاء أهم الأصول بقى اللي احنا هندور حواليها في المحاور شوف بقى الأصول اللي ات- اتعجب لأصولهم الجماعة اللي شفناهم بيلطموا الكوران اللي شفناه دلوقتي مم.
شوف بقى إيران اللي عايزين يدخلوها لنا هنا اه مفيش مانع من تعاون اقتصادي من بره بره سجاد ايراني شويه فاكهه شويه توت اي حاجه من الكلام ده مفيش مانع ممكن نتعاون مع اي حد انما افتح لهم مجالات جوه البلد لا ثم لا ثم لا لماذا لا، ده اللي احنا هنقول اسمع هنقول بقى، الاصول بقى اتفضل.
وده اللي هندور حوالين منه اهم اتفضل.
اصولهم واحد ده اخطر الاصول ده بقى اتفضل تكفير الصحابه ولعنهم والعياذ ما بالله عدا ثلاثه مم.
في احسن روايه 12 وبخاصه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما طيب ايه تاني من الاصول ادعاء ان القران الموجود في المصاحف الان ناقص لأن منافقي الصحابة هكذا واحنا لسه سامعين الكذاب الكوراني بيقول ان بعض الصحابة ايه منافق ده هو بيقول بعض لكن الحقيقة هم بيقولوا كل ويقول لك لا احنا ما قلناش ان القرآن ايه ناقص ده افتراء علينا انا هجيب لك ادلة من كتبهم لو اسعفنا المقام من كتبهم الاصلية نعم نعم أكتر من 2000 رواية والشيخ أحمد هيقول الكلام ده أكتر من 2000 رواية بتثبت عندهم إن القرآن ناقص ده من أهم الأصول ثلاثة ثلاثة رفض كل رواية تأتي عن غير أئمتهم أي حديث يجي عن غير الحسن والحسين وآل البيت مرفوض يبقى معنى كده كل الأحاديث اللي جات لنا عن الصحابة راحت فين اترمت ورا ظهرنا يبقى معنى كده السنة راحت فين نعم يبقى معنى كده فهم القرآن مين اللي هيقولوا هم بقى لأن بيقولوا إن الأئمة اللي هم من آل البيت اللي هم اخترعوهم من عند نفسهم هم المعصومين اللي بينزل عليهم الوحي وهم اللي يفسروا لنا القرآن والقرآن ليه بدل المعنى سبعين بطن مم.
يعني ال- الباطن ال ال ال الآية يعني الهوى بقى اللي هيقولوا بيه رقم رقم أربعة التقية مم.
وده أخطر حاجة عندهم إظهار خلاف العقيدة الباطنة يعني يقعد معاك يحلف لك يقول لك أبو بكر رضي الله عنه وده ويحلف لك والله أبو بكر صحابي وبعد ما يمشي وانت ازاي حلفت له يقول لهم آه كان صحابيا ثم ارتد بعد النبي وكفر يعني التقية دي عندهم موال خمسة بقى اسمع بقى خمسة عشان تعرف ليه الأمريكان دخلوا تحت رعاية الشيعة في العراق آسف الرافضة في العراق لأن أنا بحترم الشيعة المعتدلة الرافضة هو أنت مفكر إن الأمريكان قاعدين في العراق دلوقتي ليه؟ لأن مفيش راية الجهاد هو مين اللي بيجاهد الأمريكان في العراق؟
مم.
أهل السنة اسمع بقى المبدأ الخامس عندهم ده كلام الشيخ جاد الحق الله يرحمه.
نعم نعم الجهاد غير مشروع الآن ويقول لك ان اللي يرفع راية الجهاد الآن يبقى طاغوت وهجيب لك النصوص بتاعته لو أسعفنا المقام والجهاد مع غير الإمام اللي هو المهدي المنتظر عندهم مم.
احنا عندنا المهدي بس مش المنتظر عندنا المهدي بس مش بالفهم السيء بتاعهم وعلى فكرة أحاديث المهدي متواترة أنا راجل متخصص في الحديث النبوي عندي مجلدين لا كتب كثيرة بس من ضمنهم مجلدين مجلدين ألف صفحة مجلد 500 في الأحاديث الصحيحة في إثبات المهدي وإثبات صفاته و500 صفحة في الأحاديث المكذوبة والضعيفة اللي اخترعها أهل الأهواء مم.
المهم بيقولوا ان احنا الجهاد مرفوض الان ليه لحد ما يظهر المهدي المنتظر طب اللي يرفع رايه الجهاد في وجه اي عدو في بلاد المسلمين يبقى طاغوت ويدخل النار واللي يموت في الحرب في مواجهه اي عدو يبقى ليس شهيدا وهناك تفريعات اخرى كثيره لعله ياتي المقام في كل شأنها.
سيأتي إن شاء الله لكن خد عندك الثلاث فرق الاخرانيين سريعا آه.
الاسماعيليه نعم والنصيريه اكيد النصيريه فكرتك بحاجه مم.
مين نعم.
سوريا دول برضو كانوا شيعة ثم خرجوا من التشيع وأصبحوا في الرفض ويسمون بالعلويين كثب- ك- ك- آه، آه، كذبا لكن هم أخطر بقى من الرافضة وإن كان وجهان لعملة واحدة طيب الله المستعان يعني دي بداية آه، أيضا مقدمة مهمة جدا آه، مشاهدينا الكرام وبداية لابد أن احنا نقترب أكثر وأكثر من الفكر آه، فكر الروافد نقترب من فكر الروافد تكلمنا عن آه، أشهر فراقهم وأهم أصولهم وتكلمنا في أمور عديدة ولكن هنبدأ مع بعض مشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ أحمد عن آه، ولكن أنا بدعو قبل ما نقول هنتكلم أنا بت- بتمنى مرة تانية وتالتة إن احنا نركز وننتبه للكلام لأن أنا بقول وهأكررها كتير جدا النهاردة احنا انشغلنا بأشياء عديدة ولكن إسلامنا أكبر من أي حد إسلامنا أغلى من أي حد إسلامنا لابد إن احنا ندافع عنه إسلامنا لابد إن احنا ليلا ونهارا نتكلم فيه ونظهره للدنيا كلها ونظهر كل المخالفات التي تأتي من هنا وهناك هنتكلم مع فضيلة الشيخ أحمد القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه
القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه
اتفضل يا مولانا. نتكلم يا مولانا القرآن وموقف الروافض يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم.
وبعد في البداية طبعا يعني آه، أنا جايب معايا م- أقوال كثيرة جدا منهم من, نعم.
من كلمتهم وموثقة وهذا هو كتاب.
منهجنا آه، بالضبط.
بفضل الله رب بحيث يعني العالمين أنا أعلم يقينا إن هم بيبقوا مطورين حالات زي دي بحيث إن هم يتصيدوا الأخطاء وكده آه، الأمر الثاني أنا معايا كتب من كتبهم اللي استدلوا بيها على مسألة آه، هي عقائدهم في الحقيقة القرآن أيضا كمان يا شيخ أحمد هيبان إن شاء بمجرد الله.
الإعلان مم.
كتير اتكلم وقالوا أنتوا بتدخلوا في عش الدبابير أنتوا هتتكلموا في أمور هيجي لكم كلام كتير من هنا وهناك فاحنا بندافع عن دين الله المستعان انا عايز في البدايه اقول آه، قبل ما اتكلم عن عقيده الشيعه في القران انا عايز اسمع القران قال الله سبحانه وتعالى لا ياتيه الباطل من من, بين- بين يديه ولا من خلفه.
يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى بيثبت في هذه الايه ان هذا القران محفوظ بحفظه سبحانه إن شاء الله.
وتعالى فلا يدخل فيه نقص ولا آه، زياده وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا وعد الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يحفظ آه، لا تمتد إليه يد التحريف كما مدت هذه اليد إلى سائر الكتب التي آه، سبقتنا كالتوراة والإنجيل آه، الرافضة آه، لم يعجبهم هذا الحال خالص وهقول ليه لأن أنا عايز أقول إذا كانت دي عقيدتهم فهي العقيدة دي ليه أنا عايز أقول من البداية العقيدة عند الرافضة في القرآن آه، خلاف عقيدتنا احنا كمسلمين آه، عقيدتهم ان القرآن ده حرف وزيد فيه اشياء وحذفت منه ايات او صور نعم آه، يقول نعمة الله الجزائري ده عالم كبير جدا من علمائهم في كتابه الأنوار النعمانية الجزء الرابع صفحة 232 الأخبار الدالة على وقوع التحريف في القرآن تزيد على 2000 رواية يا ريت طبعا الكل يركز معايا الآن هو بيقول إن إحنا الأخبار اللي عندنا والأحاديث اللي عندنا من طرقهم هم وصلت إلى 2000 حديث تدل على إن الت- القرآن حدث فيه تحريف ويقول الإمام المجلسي صاحب كتاب من الكتب الثمانية الأصول اللي موجودة عند الرافضة يقول في كتابه مرآة العقول الجزء الثاني صفحة 536 وعندي عنده هو أن الأخبار في هذا الباب متواترة وطرح جميعها يوم ما احنا نقول احنا نطرح ال 2000 رواية دول نرميهم في جنب طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا يعني بيقول أنا النهاردة حاجة من اتنين يا إما أقول إن القرآن محرف وبالتالي الروايات قالت بهذا واما اقول لا ده ده الكلام ده مش صح وكل الروايات دي مش صحيحه وبالتالي انا هفقد تماما اي ثقه في الاخبار اللي بتنقلنا دي وبتجيلنا دي وبالتالي انا هفقد الدين كله وبالتالي كان المجلس من الناس اللي اختارت ان القران محرف يقول ابو الحسن الشريف ويمكن الحكم بأن القول بتحريف الق- القرآن من ضروريات المذهب أساس زي ما أنا النهاردة بقول أساس من أسس ديني الإيمان بالقدر الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله والملائكة والكتب وال... إلى آخره نعم. فبيقول النهاردة من ضروريات المذهب الشيعي إن أنا لازم أقول إن القرآن محرف ويقول أيضا الكشاني آه، بيقول في تفسير الصافر صف... آه، الجزء الأول صفحة 49 المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أيدينا الآن ليس بتمامه مش كامل بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله الصحابة حطوا في حاجات مش هي دي اللي ربنا أنزلها ومنه ما هو مغير محرف ومنه, و- ومنه ما حذف منه أشياء كثيرة ومنه ما ليس على الترتيب الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم المفيد وده يعتبر من الأئمة المعتبرين عندهم في كتابه أوائل المقالات بيذكر لنا ان المقولة دي مقولة تحريف القرآن مش مقولة عالم او زلة زلة العالم من علمائهم لا لا لا ده بيقول ان مسألة تحريف القرآن موطن اتفاق بين الشيعة الامامية ده كلام ما فيش فيه يعني احنا اتفاق بيننا كعلماء مذهب شيعي أن هذا القرآن محرف يقول المفيد في كتابه أوائل المقالات صفحة 13 واتفق الاثنى عشرية على أن أئمة الضلال بيقصد مين بأئمة الضلال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أبو بكر وعمر وعثمان على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه وعدلوا فيه ما هو مخالف لموجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف ذلك يبقى كل الفرق كل الفرق اللي داخلين تحت ال 72 71 منهم متفقين على أن القرآن لم تمتد يد إليه يد تحريف خالف في ذلك الشيعة وأجمعوا واتفقوا على ذلك ولم يقع قول مخالف مفيش قول عندنا مخالف للاتفاقات دي كلها إلا عن أربعة من علماء الشيعة نعم الطوسي والطبرسي وابن بابويه اللي بيسموه الصدوق والشريف المرتضي الأربعة دول هم الأربعة بس اللي نقل عنهم اللي هم خالفوا مذهب الشيعة وقالوا ان القرآن لم يحرف بس خد تمام.
بالك حضرتك من حاجة نعم فضيلة الشيخ الدكتور هشام الآن كان بيقول ان الناس دي عندها مبدأ تقية اه وممكن ان هو يصرح بأشياء هو لا يعتقد بها ال- نعمة الله الجزائري وده عالم كبير جدا من علمائهم فجر قنبلة كانوا دايما بيقولوا لنا لا احنا ما بنقولش بتحريف القرآن وفلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال هو النور الطبرسي بيقول لا يعرف الخلاف عندنا في المذهب إلا عن هؤلاء الأربعة نعمة الله الجزائري فجر لنا قنبلة هل فعلا يا ترى الناس الأربعة دول ما بيقولوش بتحريف القرآن نسمع الكلام ونشوف هو بيقول ايه يقول نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 358 قال وإنما صدر القول من هؤلاء الأربعة الناس دي قالت هذا الكلام لأجل مصالح كثيرة تقية لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن شوف بقى القنبلة اللي جاية دي والدليل على أنهم يؤمنون بتحريف القرآن أنهم رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على القول بالتحريف شفت الكلام؟ تاني كلام أعيدها خطير، تاني كلام خطير تاني بيقول قال الكلام النور الطبرسي الكتاب اللي هعرض كتابه الآن كتابه بيقول هنشوف ولا- تقرير بعد قليل ولا يعرف الخلاف في مسألة ان هما بيقولوا ان القرآن لم يحرف الا عن هؤلاء الاربعة باقي علماء الشيعة يقولون بالتحريف نعمة الله الجزائري بينقل هذا الكلام وكلام في قمة الروعة بيقول إنما صدر منهم القول الأربعة دول قالوا هذا الكلام لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن علشان الناس ما تطعنش فينا قال والدليل على ذلك أنهم رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على القول أو على وقوع التحريف ده إن دل فإنما يدل على إيه على أن الرافضة الآن متفقين على أن الرافضة الآن متفقون فيما بينهم على القول بتحريف القرآن ودي كانت الجريمة الأولى اللي كانت متعلقة بعلاقة الشيعة بالقرآن الجريمة الثانية الجريمة الثانية ان هم النهاردة عندهم عقائد كثيرة جدا جدا جدا لم ترد لا في القرآن ولا في سنة وعندهم أشياء ليس لها أي أصل في القرآن يعني مثلا مسألة الإمامة وأن الله عز وجل نص على إمامة علي والحسن والحسين ومن جاء من بعدهم ومن جاء من بعدهم الكلام ده في القرآن لا مش موجود في القرآن طيب إن الأئمة أن الأئمة معصومون الكلام ده موجود في القرآن مش موجود الكلام بالرجعة إن الأئمة سيرجعون في آخر الزمان ف... فيخرجون أبي بكر وعمر من قبرهما ويصلبونهما و... ويقيمون حد على السيدة عائشة ده كلامهم الرجعة في القرآن لا المهدي في القرآن لا إذا كل هذه عقائد مش موجودة في القرآن طب أنا النهاردة عايز أبرهن للناس اللي عندي في المذهب بتاع اللي هم الشيعة دول عايز أبرهن ليهم إن العقائد دي كلها موجودة في القرآن هعمل إيه؟ لجأوا إلى خطة خبيثة أخرى لهدم القرآن ألا وهي القول بأن القرآن له ظهر وبطن نعم ظهر ده أشياء ظاهرة ليكوا ومش هو ده المراد ولكن في أشياء باطنة عشان كده المجلسي في كتاب بحار الأنوار ذكر بابا قال باب أن للقرآن ظهر وبطن ذكر فيه 84 حديث 84 رواية منها إن للقرآن ظهر وبطن وفي كل بطن سبعة أبطن وفي رواية إن لكل آية سبعين بطنة كل آية ممكن نفسرها على مزاجنا لسبعين وجه شفت حضرتك الجريمة أفسر الآية علشان كده مثلا لما يقول الله عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن يقول لك الشجرة الملعونة هي إيه الزقوم لا يقول لك ده ده المعنى الظاهر ليه كنتوا إنما المعنى, المعنى الباطن عندنا إن الشجرة الملعونة دول بنو أمية اللي ظلموا أهل البيت يقول لك مثلا إيه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مين البقرة يقول لك ده عائشة ده ده يا جماعه ده نازله في قصه موسى عليه الصلاه والسلام لما الراجل اتقتل وقال لهم موسى اذبحوا بقره يقول لك ده البقره دي عائشه لما يقول الله عز وجل فقاتلوا ائمه الكفر يقول لك مين ائمه الكفر يقول لك الناس اعداء الدين يقول لك لا ده ابو بكر وعمر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الصلاة والصيام والزكاة والحج مين الصيام والصلاة والزكاة والحج مين دول يقول لك ده دول الأئمة الاثنى عشر شفت الجريمة نعم. ليه علشان النهاردة أنا عايز أقنع اللي قدامي بعقائدي أنا ما عنديش أي دليل على العقائد دي كلها فبالتالي نعم. أجيب القرآن وأبدأ أدور عن بواطن القرآن وأدور وخ... ده كله ليه إيه اللي يخليهم يقولوا الكلام ده طب ما تيجي إيه نخليهم يقولوا الكلام ده وتشوف هم قالوا إيه نشوف مع بعض تقرير مشاهدينا الكرام
العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب قائد هذين البيتين هو الله الله, الله له بيتان من الشعر قالهما في فضل علي بن أبي طالب ماذا قال الله قال الله خصصتما بالولد الذكي والطاهر المنتجب المرضي واسمه من شامخ علي علي اشتبت بلال علي
وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له جبرائيل يا محمد اعبر النهر على بركة الله فعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النهر وعبر الحجب كلها حتى سمع نداء الرب يقول يا محمد تقدم يا محمد تقدم صلوا على محمد وآل محمد طبعا كان بين بين رسول الله وبين الله تعالى كلام حيث يقول اقرا سوره النجم فاوحى الى عبده ما اوحى خلينا ما اوحى الان لسه يقول عند ذلك اوحى الله الى نبيه قال يا يا محمد اعلم انزل الى الارض اهبط عفوا اهبط الى الارض واخبرهم بكرامتي لك واعلم أني ما بعثت نبيا إلا وجعلت له وزيرا وإني جعلت لك وزيرا وهو علي بن أبي طالب والخبر طويل أختصر منكم هذا بمقدار الحاجة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بين هذا الوحي طبعا رسول الله حسب هاي التفاسير اللي عندنا مو إسراؤه ما كان مرة واحدة عدة مرات مرة إسراؤه في مكة سبحان الذي أسرى بعبده هاي من مكة هذا الإسراء اللي أقول لك في المدينة وفي أواخر حياة النبي بعض رواياتنا تقول ما تتحمل تسمع مني ولا ها تتحمل بعض روايات أهل البيت تقول إن رسول الله أسري به 120 مرة مو مرة واحدة هاي واحدة منها نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ضاق صدره إذا قال كان يخاف أجل ذلك وأخر بيانه هذه الفضيلة لعلي عليه الصلاة والسلام مرت عليه ستة أيام ما بين يوم عرفة احسب ستة أيام ايش قد يصير ليلة العيد يعني 16 ذي الحجة بالك عندي 16 ذي الحجة كم يوم باقي إلى الغدير يومين فنزل قوله فنزل قوله تعالى فلعلك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك سورة هود آية رقم 12 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا إلى آخر الآية عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم وقال إني أفضل وأرجح على أن يكذبوني ويتهموني ولكني سوف أبلغ رسالة ربي حتى كان بعد ذلك يومين يوم الغدير نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اسمع اسمع فقال رسول الله تهديد تهديد بعد وعيد تهديد بعد وعيد يعني الله سبحانه وتعالى أوعده مرة فلعلك تارك هاي, هاي, هاي, هاي الوعيد وراها تهديد تهديد شنو هو وإن لم تفعل بعد أي تهديد أقوى من هذا فصمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فجمع أصحابه وهم 120 أو 130 ألفا في ذلك اليوم الحشر الحر الشديد و والشمس ساطعة ووقت وقت الظهيرة والشمس تسطع ب... ب... ب... بحرارتها هنالك جمع الأصحاب ووقف فيهم خطيبا عندما جمع أقتاد الإبل بعضها فوق بعض وخطب خطبة وقال في آخرها أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى أولى بالمؤمنين من أنفسهم هاي المنصب أولى بالمؤمنين من أنفسهم يريد ينقلها علما إلى علي بن أبي طالب فأخذ بيد علي ورفعها حتى ظهر بياض إبطيهما رسول الله علي بن أبي طالب فلما كملت البيعة وظهر أمر الله نزل قوله هاي الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عين بالقرآن عين بالقرآن حتى تشوف الآية وين الآن قبل
مسألة أنه هذه الآية نزلت مستقلة الكل يروونها نزلت مستقلة ما بالنا الآن نرى الآية آية إكمال الدين نراها جزءا من أحكام اللحوم المحرمة طيب لاحظوا في المائدة من واحد إلى أربعة في المائدة يقول عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام إذا إلى واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بعدها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يعني الله يقول أكملت لكم دينكم انتهى ثم يأتي من بعدها حكم في اللحوم المحرمة نشك في مكان هذه الآية نشك في مكان هذه الآية لماذا نشك لأن الصحابة هم قالوا نحن وضعنا الآية الفلانية في المكان الفلاني إذا ما دام سياق القرآن تدخلوا فيه ووضعوا بعض الآيات وآية خزيمة ضاعت وبعدين وجدناها وآية فلانية وآية نشك لنا حق أن نشك في أن آية إكمال الدين ليس هذا موضعها أكملت لكم دينكم انتهت
من يقول مثلا شوف ال- شوف ال- الروعة هذه الروعة ما موجودة في القرآن هذه الحكمة هذه الحكمة هاي هذه تعد تسمى في عل- علماء الأخلاق يسمونها القاعدة الذهبية للأخلاق يعني أصل الأخلاق هذه أصل الأخلاق هذه القاعدة غير موجودة في القرآن موجودة في نهج البلاغة الذي يتسالم عليها كل الأديان والمذاهب وعقلاء العالم يقول يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها هذه موجود في القرآن ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم شوف ايش قد حلو ايش قد احترام مو لا تعقلون لا تفقهون لعلكم تعقلون لعلكم صيغ القرآن كذلك دائما شوف ال... شوف ال- الحكمة مع الخلق ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
يعني ده كلام كلامهم مشاهدينا الكرام في مسألة موقفهم من القرآن الكريم بي- يمكن يعني إيجاز موقفهم من القرآن في ثلاث أمور اعتقاد بعضهم في تحريف كتاب الله تعالى اثنين اعتقادهم أن القرآن ليس بحجة وهنتكلم في هذه الجزئية بعد قليل إن شاء الله اعتقادهم أن القرآن له معاني باطنة بتخالف المعاني آه، آه، الظاهر وأن الناس لا يعلمون إلا الظاهر وأما الباطن فلا يعلمه إلا آه، الأئمة وتحت هذا الزعم تأويلات مذمومة فاسدة بتخالف العقل واللغة لكثير من آيات القرآن آه، نتكلم شيخ أحمد بالتفصيل
آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد يعني نرجع تاني نقول التفصيل نعم آه، احنا اتفقنا وبالدليل.
الآن اه اتفقنا الآن ان واحد يا ريت بس نكتبها كده حاجات يسيرة واحد ان الأخبار الدالة على تحريف القرآن عند المذهب الشيعي تزيد على 2000 رواية اثنين أنهم يقولون أن الأخبار في هذا الباب متواترة وترك هذه الروايات وعدم الاعتماد عليها يؤدي إلى عدم الاعتماد على أي رواية تؤيد هذا المذهب ثلاثة قلنا أن قولهم في تحريف القرآن أصبح ضرورة من ضرورات المذهب ركن من أركان المذهب أربعة قلنا ان تحريف القرآن عندهم له صور كثيرة جدا جدا جدا سنذكرها الآن الجزئية الخامسة ودي من أهم الجزئيات عندي ان المفيد آه، إمامهم كان بيقول ان في اتفاق بين أئمة الشيعة على القول بتحريف القرآن قلنا في النقطة الستة قبل اخش بقى في التفصيل النقطة الستة ان احنا عندنا أربعة من علماء الشيعة المتقدمين بس هم اللي قالوا ان القرآن ده مش محرف الطوسي والطبرسي وابن بابويه المعروف بالصدوق والشريف المرتضي الأربعة دول هم الأربعة بس اللي قالوا ان القرآن ده مش محرف وقلنا ان هذا الكلام كان منهم على سبيل التقية بدليل ان احنا لو رجعنا لكتب هؤلاء ومصنفاتهم سنجد ان هم رووا عشرات ومئات من ال- الروايات التي تثبت تحريف القرآن ومع ذلك لم يعقبوا عنها ولو بتعقيب واحد دي كانت جزئية عايز أأكد عليها طيب الجزئية التانية بقى وتعالوا بقى نخش شوية في ال- في التفاصيل آه، وعايز أظهر معايا كتاب من كتب آه، الشيعة الكاميرا وهو كتاب من أهم كتبهم اللي بيعتمدوا عليه والكتاب ده مؤلفه رجل من أعظم ثمانية رجال في المذهب الشيعي المذهب الشيعي زي ما احنا عندنا احنا مثلا عندنا الكتب الستة البخاري ومسلم الترمذي ابو داوود والنسائي وابن ماجه وبعضهم زود التسعة زود مس- سنن الدارمي وسنن وموطأ مالك ومسند احمد اه، عندنا دي الكتب عندنا بنسميها الكتب الاصول المعتمدة عندنا في ديننا عند اهل السنة الرافضة عندهم 8 كتب اصول مؤلف هذا الكتاب هو واحد من هؤلاء الثمانية وهو النوري الطبرسي آه، يا ريت كده الكاميرا تيجي معايا هذا الكتاب من البداية ناخد بالنا كده يقول هذا كتاب لطيف وسفر شريف سمي بفصل الخطاب في إثبات ها، تحريف كتاب رب الأرباب نشوف مقدمته بيقول هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب ماذا يريدون كتاب كامل حوالي 400-500 صفحة صنف على هذا الأساس تمام انه يثبت تحريف كتاب رب الارباب ولو جينا هنا بصينا وهو بيذكر بقى يا ريت بقى نبص كده معانا في الجزئية دي بيقول ايه بيقول الدليل الثاني عشر الأخبار الواردة في الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض الكلمات على تغيير أهو تغيير بعض الكلمات والآيات والصور كل ده وبعد كده بيقول وهي كثيرة جدا حتى قال السيد نعمة الله الجزائري في بعض مؤلفاته كما حكي عنه أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديث نعم ألفين حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد وغيره من العلماء لما أنا أفاجأ النهاردة عندي كتاب بهذه الصورة وبهذا الحجم بدأ يتكلم على ان القرآن محرف بهذه الصورة هل مش الواجب علي الآن ان انا ابدأ اقول للناس يا جماعة خدوا بالكم ادي الشيعة اللي الناس بيقولوا احنا عايزين التقارب معاهم ومش التقارب معاهم كيف اتقارب مع هؤلاء وهم يطعنون في القرآن يطعنون في الاصل الاصول اهم شيء احنا بنقدسه وبنعظمه القرآن بتاعنا بيطعن فيه وبعد كده آه، آه، نور الطبرسي يبدأ يجيب بقى ايه صور القرآن صورة صورة ومع كل صورة يقول ادي الآية اصلها في القرآن كده وحرفت بهذه الصورة يعني مثلا هنا مثلا نشوف يقول صورة البقرة وخدوا بالكم ان كل تحريف هيحدث في الروايات اللي هيذكرها الان النور الطبرسي هنفاجئ ان هي بتؤكد وتدعم اصول منهج الشيعة يعني هو ما لجأ إلى التحريف إلا لإثبات عقيدته لأن ما فيش دليل أصلا عليها فيقول مثلا هنا, هنا إيه سورة البقرة ويذكر رواية يقول آه، عن جابر ابن أبي ج... عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي في علي فأتوا بصورة من مثله نعم يقول الآية دي نزلت كده يعني أهل السنة أبو بكر وعمر وعثمان شالوا إيه على عبدنا في علي اللي هو الإمام يعني فبيقولوا إن هي حرفت بهذه الصورة طب ناخد مثال تاني من نفس الصورة بيذكر مثلا هنا بيقول إيه آه، أدي في الكليني الكليني في أصول الكافي يذكر رواية برضو عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون لاحظوا فبدل الذين قول ظلموا قول في آل آل محمد في آل محمد وهنا ف- بما نزلنا على عبدنا في علي تعالوا مثلا نشوف مثلا صورة آل برضه في نفس الآية شوف هنا في نفس الصورة قال برضو عن أبي جعفر قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بما أنزل الله في علي بغيا يعني سبحان الله يعني برضو إقحام علي وآل بيته داخل الآيات شوف هنا بقى لما يحب يتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم بيقول إيه بيقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين بولاية الشياطين على ملك سليمان ايه علاقة ملك سليمان بولاية الشياطين اللي هي ولاية ابي بكر وعمر وعثمان زي ما بيذكروا انت ما تفهمش ولكن هي اي حاجة بيفهموها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان بالظبط هو بيحموها على اساس ايه على اساس ان انا آه، ابدا ان انا اطعن في هذا آه، الدين يعني مثلا تعال معايا شوف مثلا سوره ال عمران نعم سوره ال عمران نشوف مثلا هنا ايه يقول هذه الايه نزلت هكذا آه، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم بص معايا وال عمران ها وايه وال محمد وال محمد على العالمين فاسقطوا ال محمد من الكتاب سبحان الله يبقى اذا انا لو جيت بقى مسكت بقى كتاب كده والآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إن الله اصطفى إبراهيم آدم وآل ونوحا عمران وآل على إبراهيم وآل العالمين عمران على العالمين وزود إيه مم.
آل محمد تمام وده اللي يوضح لي بجلاء ليه الناس دي قالت بتحريف القرآن قالوا بتحريف القرآن لعدة أمور أول حاجة أنا عندي القرآن النهاردة إذا تحدث الله عز وجل عن الصحابة في القرآن ذكرهم بأوصاف عظيمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دي تهدم أصل الشيعة تهدم دينهم فيقول لك لا ده دي من صنعهم هم اللي زادوها طيب أنا عندي النهاردة عقائد عايز أبثها على الناس والعقائد دي ليس لها أي دليل عندي أي دليل مش موجود أعمل إيه اه انا اقول بقى اصل القران ده حرف حرف ليه علشان اقدر من خلال بقى اقول ان مقوله التحريف اصل في ايات اتشالت وفي صور اتشالت وفي حاجات اتحطت وفي حاجات زادت وفي حاجات نقصت وبالتالي العقائد بتاعتنا آه، بقى فيها مشكله وتحريفهم يعني في أشياء عديدة تحريفهم معنى الإله إلى معنى الإمام بالضبط وتحريفهم معنى الرب في القرآن إلى معنى الإمام وتحريفهم معاني المسجد والقبلة والكعبة إلى معاني الأئمة و- والأمثلة يعني أمثلة كثيرة طبعا كثيرة جدا في هذا الباب يعني آه، اللي يقرأ فينا مثلا كده آه، في تفسير مثلا الصافي أو تفسير القمي أو غيرها من التفاسير هيجد أشياء إحنا مش ده ديننا ولا ده القرآن اللي إحنا بنقرأه لما يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة يقولون البعوضة علي انت في ايه تقول لي علي مم.
معظم وفي ايه تقول لي ان البعوضة علي لما اجي النهاردة اقول الصلاة والزكاة هما الائمة لما اجي اقول قاتلوا ائمة الكفر لدرجة يا استاذ ملهم ان المجلسي بوب باب ان القرآن قسم الى قسمين القسم الاول نزل في اهل البيت والقسم الثاني نزل في اعدائهم لما يقولوا ان كل آية كل آية ذكر فيها كفار ذكر فيها منافق ذكر اللي انت فيها عاوزه.
والعياذ بالله عدو للدين دي المقصود بها الصحابة رضوان الله عليهم ايه المقصود المقصود الان انا اهدم هذا الدين ويزيد ويغطي انه يطلع النهارده ويقول لي يطلع النهارده ويقول لي إن- ان القرآن ليس بحجة القرآن ليس بحجة ليه اه اصل مش حجة لان الامام مش موجود وبالتالي لما يكون الامام موجود نقدر نقول ان القرآن حجة علشان كده القرآن كان بيقول من الان في اول اول آه، فيديو احنا عرضناه صح. كان بيقول وإيه- وايه الفايدة من وراء حفظ القرآن اه فعلا ده على دينه كده آه.
الفايده فعلا من حفظ القران لان مفيش قيم قيم القران اللي هو الامام مفيش ح- ال- اللي هو يخلي القران حجه مش موجود مش موجود وبالتالي اه ايه قيمه القران وانا اتحدى ان هم يطلعوا لي عالم من علمائهم حافظ للقران بل اللي يتابع كده القنوات المتخصصه في الرد على الشيعه آه، الرافضه زي قناه صفا وصال يلاقوهم بيعرضوا مقاطع دائمه ان ائمتهم ناس ائمه كبار جدا بيقولوا عنهم ايات ايات عظمى ومع ذلك لا يجيد قراءه القران فضلا انه يكون حافظ حفظ القران اصلا وده ان دل فانما يدل على مدى استهانه هؤلاء وعدم ايمان هؤلاء بالركن الاساسي في ديننا واعظم دليل من الادله الموجوده عندنا القران فاذا كان ده موقف في القران فده موقف موجود علشان يسقطوا الدين اصلا ودي الكلمه اللي كان قالها آه، آه، شاكر لما رشيد بيقول له، انت ليه بتطعنوا في الصحابه قال لاننا اذا طعنا في الناقله اوشك ان نبطل الايه المنقول وهو ده اللي بيتاهل قرآن محرف إذا لا قيمة له بين الناس قرآن ليس بحجة إلا بوجود الإمام إذا ليس له قيمة بين الناس قرآن له ظهر وبطن والبطن دي ما يعرفهاش إلا الإمام إذا ليس له قيمة وسط الناس وبالتالي سقط القرآن إذا سقط الدين وهذا ما يريد هؤلاء من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي جميل آه، يعني ده آه، كلام هنقدر نقول احنا قلنا تفاصيل ولكن قلنا موجز آه، لمسألة موقف الشيعة الرافضة من القرآن الكريم هننتقل إلى آه، مسألة أخرى لأصحاب النبي محمد ولكن دكتور شهاب ممكن حد يقول دلوقتي انتوا ليه بتتكلموا في هذا الوقت بالتحديد والكل منشغل بأشياء عديدة ليه بتتكلموا عن الشيعة ومواقفهم من القرآن من السنة من الصحابة إلى آخره
سؤال في محله نعم ويجب أن يطرح هل نعمل للإسلام على وتر واحد ولا على عدة أوتار عدة أوتار في اتجاه واحد ولا في عدة اتجاهات في عدة اتجاهات قد تتساوى الاتجاهات وتتوازى قد تفوق بعض الاتجاهات البعض الآخر قد نقدم بعض الاتجاهات ونؤخر البعض الآخر وأحيانا لازم إن احنا نشتغل في الاتجاهات على التوازي والتساوي بنفس الاهتمام وممكن الاتجاه ده في عشرين واحد والاتجاه ده في سبعين وده في ألف وده في خمسمية فأنتوا يا خمسمية كتيبة الموقف السياسي وتوجيهه على مرض الله عز وجل وانتوا يا 200 كتيبة الموقف الاقتصادي وتحليل أموال المسلمين و...
مم.
وانتوا يا كذا حراس العقيدة والمجاهدة ضد الشبهات وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كل رجل من الصحابة تخصص في مجال معين تخصص في مجال معين هل أوقف النبي صلى الله عليه وسلم مشا... بلاش مشاريعه دي هل أوقف واجباته الدعوية والرسالية حتى ينتهي من الغزوات أبدا الغزوات كانت شغالة من إمتى لحد إمتى من بداية العهد المدني لحد قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل يا جماعة ان احنا نوقف شهر رمضان السنة دي علشان احنا مشغولين بغزوة كذا طيب هل احنا تشريع الخمر بلاش نلتفت له دلوقتي نأخر القوانين التشريعية او الاهتمام بما نزل من السماء لحد ما نهتم بتطهير المدينة من اليهود وكذا ولا كان ماشي على التوازي نفس القضية هناك قوم ينشغلون الآن بالرياسة وتوجيه المسلمين نحو الأمثل والأصلح للبلد يا رب يرزقنا من يحكم بيننا بالعدل والإنصاف ويقود هذه البلد إلى بر الأمان وهناك من يعمل لحماية الأخلاق وهناك من يعمل لترسيخ قواعد الدعوة في, في, في, في الناس فاحنا لازم نتكلم الآن عن, ال- عن الشيعة أو عن الروافض بمعنى أدق لأنني أستطيع أن أوجز ما, أسق... ما ما سأقوله الآن من خلال النصوص والنصوص تشهد مش يقولوا من فمك أدينك نعم مش عندكم مبدأ صحفي كده نعم من فمك أدينك وإحنا ما بنفتريش عليهم إحنا بنجيب من الكتب بتاعتهم المعتمدة زي الشيخ أحمد مقشار الكافي للكليني وده 8 مجلدات آه، في الأصول والفروع عندهم وده القطب الذي عليه مدار روايات الثقات عندهم على فكرة في 16199 رواية اللي هو أفضل زي البخاري عندنا يا عم بيقول- هم بيقولوا زي البخاري عندنا في 16199 رواية منها 9485 ضعيفة ومكذوبة وهو أوثق كتاب عندهم وخد بالك معظم الروايات ده اهي كلام بيروونه عن الأئمة ولا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا النزر اليسير بالضبط لأن السنة عندهم مش عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة عندهم ما نقل عن الأئمة على عكس اللي عندنا نعم.
تماما ما نقل عن الاثنين معا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه هنجيب من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه وده ل- ل- لأبو جعفر القمي الصدوق عندهم شيخ الحفظة و- وهنجيب من كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار أيضا ده لشيخ الطائفة الإمامية عندهم آه، آه، آه، وفيه أكثر من آه، 13590 حديث وكتب وكتب أخرى ليه بقى بنتكلم عنهم أصل لو تسربوا إلى وادي النيل نعم لو تسربوا إلى بلد الأزهر لو تسربوا إلى مصر التي ترفع راية العقيدة والشريعة وعلماؤها يجوبون البلاد شرقا وغربا من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها من المحيط إلى الخليج من القطب إلى القطب لو تسربوا إلى هنا الله يعوض علينا أقول لك ليه أديك منشطات بقى بالطريقة الصحفية بتاعتك اتفضل واحد يفسدون الأخلاق اثنين يستبيحون الأعراض ثلاثة يقضون على التنمية الاقتصادية أربعة يحدثون الفتن في كل مكان يحلون فيه خمسة يسهلون للأعداء مهامهم ويمكنونهم من البلاد ليتعاونوا معهم وما أمر ابن العلقمية عنا ببعيد ونصر الدين الطوسي و- وغيره وغيره تعالى وليه؟
والعراق والعراق خير شاهد الآن تعالى حديك مجموعة من النصوص بعد ما تسمعنا الصلاة على النبي عليه, عليه الصلاة الصلاة والسلام.
والسلام واحنا بنأكد احنا هنا بندافع عن الدين ونرجو لهم الهداية يا ولا رب.
احنا عايزينهم يدخلوا النار يا رب نسأل الله لهم احنا نرجو الهداية لهم الهداية نعم.
وأن يلتزموا بالطريق هنجيب من قلب الكلام بتاعهم عارف الناس دول خطر على الأمن المجتمعي ودي احنا بنهديها للمخابرات المصرية وبنهديها لأمن الدولة اللي ما زالت كوادره شغالة لحد دلوقتي بتستقصي الأخبار في كل مكان كما كان الوضع من قبل لم يتغير شيء بنقول لهم يا أمن الدولة ده شغلكم هو الحقيقي بنقول لهم يا مخابرات مصر ده شغلكم الحقيقي ولا يقل بحال عن رفع السلاح في مواجهة العدو لابد الناس دي تترصد واحد واحد وأمة لا إله إلا الله في مصر كلها معاكم قلبا وقالبا للتبليغ عن أي رافضي في مصر حتى تحفظوا عليه حركاته وسكناته وأقواله وتعدوا عليه كلماته وأين حل وأين ذهب وأين راح وأين جاء لأنه زي الفيروس خلية مدمرة منين ما تروح في جسم والعياذ بالله ما ينفعش معاها غير البذر والكيماو ما بينفعش معاها تعال اسمع أول حاجة بقى سيدهم مين بقى اسمع جميع الرافضة عندنا في مصر مين سيدهم وتاج راسهم روح الله الموسوي الخميني مش ده سيدهم وتاج راسهم اسمع بيقول لك ايه بيقول ايه عندنا في كتاب حتى لا ننخدع حقيقة الشيعة, الشيعة الروافض صفحة 27 ل 28 بيقول في كتاب تحرير الوسيلة ده الخميني احنا عندنا احنا اسمنا عند الروافض اسمنا النواصب واسمنا العوام العامة والنواصب واسمنا المخالفين يعني بيقولوا علينا كده بيقول ايه في تحرير الوسيلة جزء واحد صفحة 352 والأقوى الحاق الناصب أهل السنة بقى بأهل الحرب احنا بالنسبة لهم أهل حرب مش أهل سلام الحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان من إما تقابل واحد من أهل السنة تقدر تشفط ماله شفطه سامحني الخمس واهم حاجة ايه خذ مالك وادي الينا الخمس اهم حاجة تجيب لي ايه انت عارف ابو سريع بقى والشغل بتاع ابو سريع لازم يقسموا يأدوا العشرة في المية عارف الشلفط وملقط اللي بيس- بيسرحوا في الشوارع طلع عادي اللي في جيبك اهي خد العشرة جنيه بتاعتك اهي هو ده شغل الحرامية الحقيقي ده مش كده وبس عايز اجيب لك إن يبقى خطر على الامن المجتمعي ده بيستحلون اموال الناس يعني خطر على التنمية الاقتصادية انت عارف معنى الكلام ده ايه ان انا صاحب شركة سني هو هيعمل ايه يحاول يسلط اللصوص ويشوف عصابات الفتاح الخزن واللي بيهجموا على الشركات يولعوا في شركتي ولذلك انا بقدم بلاغ لكل من يهمه الامر وراء الحرائق اللي بتجتاح مصر عدة جهات من هذه الجهات الروافض في مصر لان يهمهم وقف التنمية المهم انه يفوز بمالي ما قدرش يفوز بيه يولع فيه بنصوصهم ده في رجل كبير جدا في الجهاز المست- الاستخبارات قال ان ايران بتدفع في مصر 500 مليون دولار علشان نشر الفوضى طيب هو ده الكلام ما هو 500 ما هو مليون دولار.
بالدليل وبالنصوص 500 مليون دولار عشان ين- ينشر الفوضى والله وليس ذلك ببعيد احنا بنقول هي جهة من الجهات وهناك جهات اخرى حتى لا يتوهم صحيح، احد صحيح، اننا صحيح.
نحصل مم.
انهلام في في جهة نعم، معينة طيب وممكن يعمل حاجة تانية فيه علشان يوقف التنمية الاقتصادية عندي بدل ما يسرق مالي او بدل ما يحرقه انت شركة بلاستيك هنزل اصاب منك بشركة بلاستيك تانية وانت بتصنع بخمسة وبتبيع بسبعة يطلع لك قرش منها انا هنزل واصنع بعشرة وبيع بخمسة الناس هتروح لمين للي بيبيع بخمسة انا هيحصل لي ايه اللي بكسب مم.
يا اهل السنة اللي بكسب في بلدي لقمتي وب... وب... وبنمي اقتصادي هقع مش هعرف اجيب التكلفة هفلس هقفل مين هيرجع يمسك اقتصاد البلد بعد كده هو دي طرق مخططة ودي عايزة تدرس تعال عايز اقول لحضرتك عنهم حاجة الشيخ تانية ده اللي موجود الآن في البحرين نعم يعني البحرين الآن 70% من اقتصاد البحرين في أيدي الرافضة وده اللي بدأ يوجد الآن في في المملكة ال- الشركات الصناعية الكبرى في المملكة في السعودية شركات رافضية وده اللي بدأ يظهر الآن في الكويت جبت أنا حاجة من عندي ده والله البلد العظيم هذا الكويت.
تحليل شخصي يلعب دي لا انفع مم.
محلل ولا لا إن شاء الله.
انا بقرا النص واقول لك ازاي يعمله مم. اتفضل.
يخطف مالك بيسرقه ما قدرش ينزل بشركه تهدك ويطلع هو مكانك يسيطر على الاقتصاد عشان يذلك بعد كده ويتحكم فيك ما قدرش علي وعلى اعدائي يولع طيب تعال شوف دي الأخطر بقى أولئك قوم لا يقيمون لنا وزنا ولا حرمة أهل مصر سنة طيب لما يبقى في وسطهم هذه ال- الفيروسات هيعمل ايه في مجتمعنا انت عارف الاغتيالات المنظمة اللي بتتعمل في العراق اسألوا الشيخ طه الدليمي وادخلوا على موقع دفاع عن السنة وموقع البرهان وموقع كذا كلها متخصصة واقرأوا اللي بيعملوه هناك ميليشيات بدر وفالق القدس ومش عارف ايه بيذبحون ذبحا بيوصفون الناس جسديا لمجرد ان بسموا عمر وابو بكر وعائشة وزينب لمجرد انه يشتبه من اهل السنة ده انت اي عمليات اغتيال منظمة هنا ومحدش عارف مين اللي قتل جهات كثيرة من ضمن الجهات التي ينبغي ان توضع في الاعتبار جهات ايه الرافضة اللي بدأوا يكثرون في مصر اقول لك الدليل على كده نعم.
احنا عند الرافضة ايه مسلمين ولا كفرة كفرة ده بإجماع آرائهم ده كتاب اسمه لله ثم للتاريخ
نعم.
لواحد منهم السيد حسين الموسوي جايب فيه أشياء عجيبة من ضمنها بيقول أنت أجمعته على كفر إيه أهل السنة وهجيب لك نص منه بعد شوية اسمع بس النص ده كده النص ده في الكتاب بتاع حتى لا ننخدع صفحة 48 لك أنا لما بكافر عند الرافضة ده معناها إيه حلال الدم حلال الدم حلال العرض يبقى تفشي المنكرات في المجتمع يبقى تفشي الاغتيالات يبقى ماليش عصمة اسمع بيقول ايه يقول آيتهم العظمى ومرجعهم أبو القاسم الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة في المعاملات جزء 2 صفحة 11 طبع الدار الهادي بيروت بما نصه لا شبهة في كفرهم أي أهل السنة لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحدة منهم هم عندهم 12 لو إحنا ما بنؤمنش بال 12 دولة يبقى كفرة لو أمنا ب 11 وسيبنا واحد نبقى كفرة برضه والاعتقاد بخلافة غيرهم طب لو أمنا بال 12 إمام عندهم و... و... لا مش كده وبس ده احنا يلزم حاجتين لازم تكفر أؤمن بال 12 إمام وأكفر بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان شفت شفت المأساة لو أنا آمنت بال 12 إمام ناقص واحد أبقى كافر لو آمنت بال 12 إمام كلهم ولم أكفر بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان أبقى كافر برضه وبالعقائد الخرافية إلى آخره يقول لك إيه وهذا كله يوجب الكفر والزندقة يبقى احنا عندهم كفار وزنادقة وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة طب اسمع بيقول ايه بقى الخوئي جزء 2 صفحة 12 في الكتاب السابق لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين أهل السنة طيب اسمع بيقول ايه بعد كده علامتهم السيد عبد الله شبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس الملة والدين جامع المعقول والمنقول مهذب الفروع والأصول يا ستير يا رب وسع يا جدع هيقول ايه المعلم الكبير ده بقى اسمع بيقول في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين جزء 2 صفحة 188 طبع بيروت وأما سائر المخالفين كلمة المخالفين ترجمها على طول يعني إيه نعم.
أهل السنة ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب يعني واحد من أهل السنة ما بيعاديناش ولا بيعمل فينا أي حاجة ولا بيتكلم في حاله والشيعة حبايبنا وإخواتنا والوحدة الإسلامية يا جدعان الوحدة الإسلامية يا ناس يعني ما بي- سمن على عسل معاهم ده عندهم إيه بقى شوف أما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة ده ده الجماعة اللي قاعدين يقولوا ده احنا يا جماعة آه، أبناء دين واحد ونتعاون وإيدنا مع بعض ضد الصهاينة قال إيه هم مش شغالين مع الصهاينة والأمريكان أصلا من تحت لتحت ما بالك بقى باللي بيحاربهم وبيكشف بطلانهم ويبقى عندهم شكله ايه ده بقى ابليس ده ولا ايه اسم برضه بقول لك ممكن الناس دول برضه.
خ- احنا ليه بنتكلم نعم، في الشيعه نعم.
دول خطر على الامن المجتمعي طيب بالله عليك شوف النص العجيب ده صفحه 60 اسمع كده يا هادي يا هادي على النص ده والله العظيم الواحد لما قراه انا شعري شاب اصلا من حاجات كتير بالوراثه بالانفعالات لاجل الدعوه بالاخبار اللي زي دي كده الشيعة يستبيحون دماء أهل السنة شرفهم الله تعالى وأنهم في حكم الكفار شوف بقى روى شيخهم محمد بن علي بن بابوية أو بابوي القمي والملقب عندهم بالصدوق ورئيس المحدثين ده رقم اتنين عندهم يعني احنا عندنا البخاري ومسلم هم عندهم الكليني والصدوق ده رقم اتنين عندهم في كتابه علل الشرائع صفحة 601 طبع النجف عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق رضي الله عنه بحب واموت في جعفر الصادق ده بس بطريقتنا أهل السنة في الأخبار الصادقة عنه مش بالكذب اللي افتروه عليه داود بن فرقد بيقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب يعني الناصب أهل السنة السني قال حلال الدم بقى جعفر الصادق يقول كده حلال الدم ولكن اتقي عليك يعني ما توقعش نفسك اقتله واجري اقتله وابكي اقتله زي بيقول لك ضربني واشتكى وسبقني ولا ضربني- ضربني وبكى وشبقني وسبقني واشتكى أو حلال الدم ولكن اتقي عليك اسمع بقى الفقرة اللي تشيب فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل يعني هات خبره عشان ما يبقاش في رمى يقول فلان قتلني من الرافضة قلت فما ترى في ماله قال توه ما قدرت عليه اللي تقدر تدفنه من فلوسه اللي تقدر تلهفه اللي تقدر تضيعه عليه اعمله عرفت ليه احنا لازم نتكلم عن هؤلاء الناس بهذه الطريقة طيب اسمع الفقرة صفحة 64 وانت راجل صحفي نعم
وركز فيها كويس قوي ليه دلوقتي بالذات بدأ سهم الشيعة الروافض يظهر في مصر علشان ضرب التيار الإسلامي خاصة السلفية اللي واقفين لهم بالوحدة احنا عندنا قناة الرحمة بالنسبة لهم اسمها قناة ايه؟
الضلال والفتن الوهابية مسمينا كده وانت عارف اليوتيوبات اللي معموله على انت مش عملنا لقاءات متعدده قبل كده صحيح، عن صحيح، الكلام ده صحيح.
آه، آه، آه، احب الصحابه و- ولا اخسر ال البيت احب الصحابه ولا اخسر ال البيت طب اسمع كده بقى ليه دلوقتي بيعملوا كده علشان يضربوا التيار الاسلامي في مصر لان دول مشتهرين بالغادر الناس دول نشرت مجلة روزا اليوسف وهي مش مصدقة عندي لكن القراء مش كل حاجة مش مصدقة يعني برضو الحكم الإنصاف في أخبار مفبركة وفي أخبار صادقة إحنا منصفين فتعال نشوف الخبر ده أهو، والقرائن بتأيده نشرت مجلة روزا اليوسف في عددها 3409 بتاريخ 11 10 سنة 93 يعني من كام سنة 7 و12 كام 19 19 سنة تحقيقا عن الشيعة في مصر نقتطف منه هذا الخبر بيقولوا لإزالة الحاجز النفسي بين الشيعة وبين الأجهزة الأمنية هم عارفين إن مش مقبولين هنا فعلشان يوصلوا ناحية الأجهزة الأمنية ويخلوهم يدخلوا بل- البلد مثلا عرض الشيعة في مصر في منشوراتهم عرضا غريبا وطريفا حيث طلبوا من الجهات الأمنية في مصر استخدام الورقة الشيعية في مواجهة تيار الجهاد والجماعات المتطرفة لأن الشيعة حسب قولهم هم الأقدر على كشف التيارات السلفية وتعريتها وفي فتح فتاوى ابن تيمية حسب قولهم أيضا التي يستخدمها المتطرفون في القتل ونشر الفوضى والاضطراب عرفت ليه هم جايين هنا طب اسمع لو وصلوا للمناصب هو مش ممكن واحد من المترفضين دول يكون أستاذ جامعة وانا سمعت ان في استاذ طب كبير بيأيدهم التقرير كان فيه دكتورة وكان فيه محامي و...
دول بقى هيبقى منهم واحد في الشرطة واحد في الجيش واحد في الجامعة واحد في مناصب اللي في المناصب دول لهم دور ولا مالهمش بالتأكيد اسمع بقى ومعلش انا طولت عليك اسمع الحتة ده اهي اسمع كده صفحة 65 فقرة 2 ماذا يفعل الشيعي بمن يخالفه من أهل السنة عندما يتولى مركزا في دولة ليست لهم اليد الطولة فيها يعني واحد شيعي بلد زي مصر هل الشيعة الروافض لهم يد طولة فيها لا طب لما ي- ده- لما يتولى في بلد زي دي منصب وكيل كلية عميد كلية دكتور في مش عارف في ايه رئيس في ايه, مخ... إيه ما بالك لما يبقى في بلد هم ليهم السهم الكبير بيقول لك لما يتولى في بلد هو ضعيف فيها يعمل ايه في الناس اهل السنة اسمع نترك الإجابة لشيخ طائفتهم شيخ ال- نعم.
الروافض أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه عندهم المعروف بالنهاية في مجرد الفقه والفتاوى صفحة 302 طبعة 2 دار الكتاب بيروت 1400 هجرية قال ما نصه ومن تولى ولاية من قبل ظالم يعني واحد من الروافض أو الشيعة يمسك ولاية أو حكم أو إمارة أو رياسة أو إدارة في بلد سنة يعمل إيه من تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم فليعتقد أنه متول لذلك من جهة سلطان الحق فليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان ومهما تمكن ده الأخطر بقى هو ومهما تمكن الشيعي اللي يتولى أي منصب في أي بلد سنة مهما تمكن الشيعي من إقامة حد على مخالف له من أهل السنة فليقمه فإنه من أعظم الجهاد يعني لما تخرب بيت واحد من أهل السنة وانت صاحب منصب يبقى انت عند ربنا سبحانه وتعالى ايه مجاهد في سبيل الله عز وجل اقول لك بقى اخر حاجه آخر حاجة
والله ما هتصدقها والله العظيم ما هتصدقها انا ما كنتش مصدقها اتفضل اسمع كده بيتكلموا عن النيل ازاي اما مش عاجبكم النيل جايين تسكنوها ليه وده في كتبهم في كتاب الكافي الكافي ده بيساوي ايه عندنا البخاري الكافي ده اللي هو اكتر من 16000 روايه عندهم وهو الكتاب رقم واحد عندهم للكليني وفي اكتر من 9500 روايه مكذوبه وضعيفه اسمع وهم ما بيعترفوش بكده هم بياخدوه كله على بعضه في كتاب الكافي للكليني اللي هو زي البخاري عندنا وفين هو والبخاري فين جزء 6 صفحة 386 ويراجعوا ورانا بالسند الموجود عنده عن علي بن أصباط عن أبي الحسن الرضا قال سمعته يقول وذكر مصر أبو الحسن الرضا ده واحد من الأئمة عندهم ذكر مصر جت سيرة مصر فقال أبو الحسن الرضا أحد الأئمة ال 12 قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في فخارها عارف الفخار مم.
بتاعنا البريمة بتاعتنا اللي بتتصنع من ال- بتصنع منها الأولى للإناوة والكلام ده لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة هو كذب الكلام ده بس صحيح عندهم يعني إيه يذهب بالغيرة يعني اللي يغسل راسه من مية مصر من مية نيل مصر يورث الدياثة يعني يرضى ان مراته وبنته تعمل المنكر والتاجر بعرضه طب جايين فيها ليه وتعملوا الحسينية مم.
بتاعتكم في جزء 6 صفحة 391 من الكافي للكلين عندهم بالإسناد قال أمير المؤمنين اللي هو سيدنا علي نعم. وده كذب عليه بس هو صحيح عندهم ما أني لمصر يميت القلوب طب بتسكنوها ليه ما دام هو كده وفي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي وده أحد المراجع الثمانية عندهم زي الشيخ أحمد مقال جزء 2 صفحة 58 باب كراهة غسل الرأس بطين مصر والتدلك بخزف الشام وراح جايب حديث وقال الحديث اللي احنا قلناه اللي فات طب أما هو كده انتوا عايزين ت- ت- توصلوا يعني- يعني مصر ليه نعم.
معلش هختم بالكلمة ده اهي اتفضل ليه بقى هم قاعدين يكونوا نفسهم في مصر هنا ويكونوا خلايا آه.
إليك الفاجعة هناك أخبار ده من قلب الكتاب بتاعهم هما بيشرحوا كتاب وسائل الشيعة قال هناك أخبار عندنا تشير إلى أن في آخر الزمان ستخرج مجموعة من أهل مصر تسمى بالنجباء تكون ناصرة للإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان هم ليوث بالنهار قلوبهم كقطع الحديد عارف النجباء دول اللي بيكونوا خلاياهم في مصر دلوقتي اللي مستنيين المهدي المنتظر بتاعهم يطلع هيطلعوا عشان يعملوا فينا ايه يذبحون المسلمين أهل السنة ويبقرون بطونهم لأنهم شر من الكلب والخنزير وأولاد الزنا عرفت اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي خطر سلم على يا رب.
المجتمع كله سلم يا رب ده احنا ما اتكلمناش على نكاح المتعة اللي هم عايزين ي... هم بيوصلوا للشباب انا بقول للشيخ احمد قبل ما ندخل هو انت تهالك الروافد يوصلوا عندنا بالشبهات ابدا لا.
يقدروا يضحكوا على الناس ان القران محرف الكلام ده ده اقل واحد عندنا عندنا في مصر قاعد على م- على مصطبه ايه ده انت عبيط يالا القران ايه محرف هاد انت يالا امال ربنا بيقول وانا لا لحافظون يا ده انت يالا هيقوموا- هيعملوا كده نعم.
مع احترامي للهجه دي هي لهجه بلدي عندنا انت بتقول يا ده اصحاب النبي يا كافر كفره يا كافر امشي من انا اذبحك نعم، هات سكينة نعم، ده مش نعم.
كده هم مش هيجوا للناس من الناحيه دي مم.
لان عارفين ان الشبهات بتاعتهم ما تنطليش على اجهل واحد عندنا مع احترامنا ليه فهو افضل من اي واحد عندهم من العالم عندهم انما هيدخلوا للناس في مصر من ناحيه ايه الشهوات والأموال.
عارف الشهوات يعني والاموال عارف الشهوات يعني ايه عارف نكاح المتعه عندهم يعني ايه يعني ممكن البنت اللي عندها عشر سنين تنكح متعه أعوذ بالله والخميني عمل سلم كده يا رب، سلم يعني يا رب.
ممكن الواحد ينكح ألف واحدة متعة مقابل 10 جنيه و15 جنيه سن يعني نتكلم فيها إن شاء الله بعد الفاصل ولكن كان من الواجب علينا أن حضرتك توضح لنا أهمية هذه الحلقات بالتفاصيل وبالنصوص الموجودة في كتبهم أسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية يا رب العالمين إحنا دايما لما بنيجي نتكلم في هذه الشبهات وفي هذه الحلقات عامة مشاهدينا الكرام كما تعودنا هنا في قناة الرحمة دائما نتكلم ونبين الحق بدون تسفيه للمخالف أو الوقوع في سب أو شتم أو هجوم أو تجريح وإنما الدعاء بالهداية آه، للجميع يا رب العالمين هنتكلم في أمور عديدة بإذن الله رب العالمين مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أحمد جلال احنا لسه ما اتكلمناش في موقفهم من آه، السنة موقفهم من آه، صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهنتكلم في آه، يعني عقائدهم آه، وعقائد بتنفرد بها آه، الشيعة الرافضة هنتكلم في أمور عديدة والشهوات وإلى آخره بعد الفاصل مشاهدينا الكرام